اتنين اصحاب قاعدين مع بعض اختلفوا في قضية من القضايا اللي ممكن نعتبر انها مجرد كماليات ولكن الحقيقة هي قضية خطيرة جدا هل لقطة النهاية في حياة أي إنسان على الأرض تصلح أن تكون عنوان لكل حياته ليه ببدأ من هنا؟ ببدأ من هنا لأنه مع كل التأملات العظيمة اللي مش ممكن تخلص في حياة أبونا إبراهيم إلا أن النهاردة مضطر أن أنا أختم معاك اللقطة الأخيرة في حياة أبونا إبراهيم هل اللقطة الأخيرة لحياة أبونا إبراهيم تصلح أن تكون حفلة التخرج بتاعته؟ تعالوا النهاردة نبص على كيف سطر الكتاب المقدس نهاية حياة أبونا إبراهيم والكلام ده موجود في سفر التكوين أصحاح 25 ومع اننا مش كل مره بنقرا النص الكتابي لكن المره دي هحتاج اقرا معاك هذه الكلمات الذهبيه اللي اتمنى نفهمها كيف يجب ان تنتهي حياه الانسان تكوين 25 من آية 7 بيقول الكتاب وهذه أيام سني حياة إبراهيم التي عاشها 175 سنة وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أياما وانضم إلى قومه ودفنه إسحاق وإسماعيل ابناه في مغارة المكفيلة في حقل عفرون ابن سوحر الحثي الذي أمام ممرة الحقل الذي اشتراه إبراهيم من بني حث هناك دفن إبراهيم وسارة امرأته وكان بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحاق ابنه وسكن إسحاق عند بئر لحى رؤي هل الكام عبارة دول يقدروا النهاردة يقولوا لنا كيف يجب أن تنتهي حياة الإنسان؟ تعالوا بينا نتفرج على أروع كلام عن لقطة النهاية في حياة هذا الرجل المهاجر الذي عندما استقر جسده في الأرض كانت روحه تحلق في الأبدية السعيدة وتحولت الأرض اللي كان الله وعده بيها ورفض أن يأخذها ميراثا إلى حضن كبير جدا يسع كل المؤمنين أولاد إبراهيم ويتقال عنه حضن إبراهيم تعالوا بينا نشوف النهاردة لقطة النهاية كيف كانت تعبر عن اروع ما يمكن ان يعبر عن نهايه انسان. اول حاجه بتيجي بعد الكتاب المقدس ما بيكلمنا عن عدد سنين حياه ابونا ابراهيم يقول انه مات بشيبه صالحه. للامانه الشديده ناس كتير جدا بتبدا بشباب صالح لكن لا تنتهي بشيبه صالحه. العبره مش كيف بدانا ولكن العبره الاعظم كيف ننتهي؟ كيف نصل الى اللحظه الاخيره ونحن بنفس الوتيره ونفس الصلاح؟ ناس كتير في الكتاب المقدس بدات رائعه لكن انتهت بنهايه مش كويسه. يمكن اقرب واحد يوري لك الصوره دي هو ابن اخو ابراهيم شخصيا هو لوط. كيف انتهت حياه لوط؟ كيف انتهت شيبه لوط؟ كانت شيبه غير صالحه. ياما ناس كتير محتاجة تعرف إن الترجمة الأخيرة لقصة حياتها بعد التعديلات النهائية هي اللي في الآخر هتترك كأثر تحكي عن قصة حياة إما انتهت بشيبة صالحة أو انتهت نهاية مؤسفة ليست العبرة في البدايات ولكن دائما العبرة بالنهايات لو كنت بديت كويس من فضلك ركز كويس جدا مش إنك بديت كويس لكن أن تنتهي كويس طب ولو ما كنتش بديت كويس إذا تعلمت أن تسير مع هذا الإله اللي بياخد الأصفار عشان يصنع منهم شيء له قيمة وتاريخ له شهادة لكن الأمر الثاني الكتاب المقدس بيقول كمان عن أبونا إبراهيم أنه مات شبعان أيام في ناس كتير لم تشبع من الأيام ولم تدع الأيام تشبعها مما تعبت فيه ربنا النهاردة بيقول إن إبراهيم مش بس مات بشيبة صالحة لكن كلمة شبعان أيام تيجي بمعنى إنه إبراهيم أخد كل اللي ممكن الأيام تديه الإنسان إبراهيم ما ماتش ناقص عمر إبراهيم شبع من كل ما يمكن أن يراه في أيام الشيبة الرب يديلك إن الزرع اللي أنت بتزرعه تشوفه وهو بيتحول إلى محصول وتحصده وده الوعد اللي الكتاب المقدس بيوعد بيه مؤمنين كتير الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مذر الزرع مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه الشهادة الثالثة يقول لك إن اللي دفنوا أبونا إبراهيم إسماعيل وإسحاق ابناه وهنا ترى حياة الرجل اللي بتنتهي باتفاق الجميع باتفاق إسماعيل اللي طرد في يوم من الأيام بسبب إسحاق وباتفاق إسحاق أيضا باتفاق البعيد والقريب باتفاق العدو والحبيب الله يعطي شهادة صالحة لولاده وأحباء قلبه من كل الأطراف تخيل معايا ان النعش بتاع ابونا ابراهيم كان متشال على كتفين ماشيين جنب بعض بالظبط مين هم دول اسماعيل واسحاق يظهر اسماعيل في اللحظه الاخيره وكانه بيقول من حقي اودع ابويا وكانه بيقول ان الله قد تعهد بشفاء الجروح اللي حصلت بسبب اسحاق في حياه ابراهيم لكن تنتهي القصه نهايه رائعه اذ يقف الجميع احتراما لسيره الرجل الذي بدا حياته بالايمان وانتهت حياته نهايه عظيمه بنفس درجه الايمان لكن الحاجه الرابعه الرائعه ان ابراهيم لم يترك وراءه اي حسابات لم يصفيها لدرجه ان الكتاب بيقول انه اتدفن في حقل المكفيله اللي اشتراه من عفرون الحثي وكانه مفيش حد مداينه بحاجه مش سايب اي اثار لم تعالج او مش سايب اي ديون وراه ياما ناس بتموت وسايبه وراها قصص مؤلمه وسايبه وراها ديون عميقه وصعبه لا تنسى ابدا المراه المديونه اللي راحت لاليشا عن النبي وهي بتقول له كده ان عبدك زوجي قد مات وانت تعلم ان عبدك كان يخاف الرب فاتى المرابي لياخذ ولدي له عبدين رغم ان الراجل ده كان بيخاف ربنا لكن للاسف مات مديون ليترك زوجته تواجه المرابي وياما ناس حتى رغم انهم عاشوا حياه كويسه وكانوا يخافوا الرب لكن حياتهم الفعليه على الارض كانت تحمل ديونا كثيره ابراهيم لم يكن مدينا لاي انسان ابراهيم دفع ثمن القبر اللي اتدفن فيه لكن الامر اللي بعديه ترى ابراهيم يدفن في مغاره المكفيله مع ساره امراته ودي كانت شهاده عظيمه جدا أن إبراهيم رغم أنه تزوج أكثر من امرأة إلا أنه مات بجوار المرأة التي كانت زوجته طول أيام حياته إبراهيم قال عنها كتير إنها أخته إبراهيم تعرضت حياته مع سارة لكثير من الصعود والهبوط إبراهيم لم يكن مثاليا لكنه في النهاية كان بجوار المرأة التي اختارت السماء أن تكون بجواره من بداية حياته إلى نهايتها إبراهيم لم يمت بعيدا عن زوجته رغم انه تزوج هاجر وتزوج بعض السراري وانجب منهم ما كانش في شريعه للزوجه الواحده لكن في ذات الوقت الكتاب كان يقدر ويقدس العلاقه الزوجيه فكما كان زوجين في الاساس مات زوجين ماتوا هما الاثنين جنب بعض كل الاحداث الاخرى وكل الاخريات اللي دخلوا حياه ابونا ابراهيم لاسباب او لمبررات او لاعذار كانوا في النهايه بعيدين تماما عنه ووضع جثمان أبونا إبراهيم أبو المؤمنين بجوار امرأته حاجة في منتهى الشرف وفي منتهى العظمة أن بعد كل ما تعرضت له حياة إبراهيم هو وسارة من فراق مؤقت من غدر مؤقت لكن تنتهي الحياة بجوار بعضهما البعض ليسطر لنا أول دفن ثنائي في التاريخ بين رجل وزوجته الوحيدة لكن آخر حاجة تشوفها في قصة حياة أبونا إبراهيم كيف انتهت حياة أبونا إبراهيم ليبدأ الله بداية مباركة مع نسل إبراهيم والكتاب يقولها بمنتهى الشرف وكان بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحاق ابنه وسكن إسحاق عند بئر لحارؤة وده معناه ببساطة إن الله لم ينتهي بعد نهاية إبراهيم لكن الله استمر يكتب القصة فقط طوى الورقة ليبدأ بورقة جديدة فقط غير الاسماء لكن يظل الله هو صاحب البركه هو صاحب البدايات الجديده بعد النهايات القديمه الله النهارده بيقول لناس كتير جدا انا متعهد زي ما كنت مع ابراهيم اكون معاك زي ما قال نفس الكلمات ليشوع بعد موت موسى قال يشوع كده كما كنت مع موسى اكون معك والنهارده الرب بيقول لي وبيقول لك يمكن تكون في ناس عظيمه انتهت حياتها قدامك وانت شفت ده وحاسس بالخوف كيف يمكن ان تسير بعد نهايه هذه الناس المؤثره والعظيمه في حياتك؟ الله النهارده متعهد انه مش بس يمشي مع الصديق لكن ومع ذريته كمان. الكتاب المقدس بيقولها بمنتهى الوضوح باختبار واحد من اعظم الرجال بيقول كنت فتى والان شخت ولم ارى صديقا تخلي عنه ولا ذريه له تلتمس خبزا. حقيقي الحلقات اللي فاتت عن حياة أبونا إبراهيم كانت من أروع الحلقات اللي اتسجلت في برنامج كلمات من القلب وأتمنى إنك تتعلم وإنك تشوف وتاخد بالك من اللي ربنا عمله مع الشخصيات دول لأنه مش بعيد تماما عن نفس الإله ونفس التعاملات اللي بيعملها معانا كل يوم لكن في آخر دقيقة من حلقتنا النهاردة عاوز أرجع وأرد على السؤال اللي ابتديناه في أول الحلقة هل اللقطة الأخيرة لحياة الإنسان ينفع تكون هي عنوان حياته؟ لا مش لازم مرات حياة ناس بتنتهي نهايات صعبة جدا لكنهم بيكونوا في أعظم مكان وفي أعظم مكانة ياما ناس ماتوا شهداء وماتوا مذلين ومكروبين ولم يكن العالم مستحقا لهم لا مش قاعدة تماما انك تاخد اللقطة الأخيرة من حياة البشر وتعتبر انه هي دي النهاية اللي السما كانت عاوزاها شمشون كان يبدو كأنه مات منتحر ولكنه في النهاية كان في سحابة الشهود وكثيرين مات ميتات مشرفة لكنهم رفعوا عيونهم في الهاوية أعتقد أنك أنت مش محتاج النهاردة تحط النهايات كعنوان لحياة الناس مش لازم نحط نهايات البشر عشان تكون دي العناوين النهائية لحياتهم على الأرض ولكن افتكر كويس أنه لازم النهاية حتى وإن ما كانتش واخدة نفس اللقطة بتاعت أبونا إبراهيم لكنه يجب أن تحتوي على نفس العناصر النهاية الصالحة حتى لو ما كانتش الشيبة الصالحة المهم إنها كانت صالحة الأمر الثاني لازم ما تكونش سايب وراك ديون وتكون سايب وراك شهادة يتذكرها الغريب والقريب وتكون كمان مقدس لحياتك الأسرية سواء إن كنت زوج أو إن كنت ابن أو إن كنت أخ لازم تكون سبت علاقات أسرية قوية وأخيرا تأكد أنه بعد ما تنتهي قصتنا الله دايما بيبدأ بدايات عظيمة مع اللي ورانا سيب أثر حلو سيب قصة حلوة سيب ذكرى حلوة كن خبير في صناعة ذكريات يتذكرك بها الآخرون انت مش بس مطالب انك تعيش حياة ممتعة وصالحة لكن انت كمان مطالب انه عندما تسلم اوراق الاجابة في نهاية الامتحان ان تكون اجاباتك مشرفة بالطريقة اللي فيها يمجدوا الله زي ما عشت حياة لما شافوها الناس مجدوا أباك اللي في السماء اترك في نهايتك السيرة التي تجعل إلهك أيضا ممجدا في السماء بالشكل ده بتنتهي حلقات حياة أبونا إبراهيم والحلقات الجديدة في برنامج كلمات من القلب هنكمل وندرس كمان شخصيات أخرى في سفر التكوين ودروس كثيرة تنتظرنا في الحلقات القادمه